نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم تحت عنوان مع حبيبي صلى الله عليه وسلم مع المصطفى محمد وما أحلى أن يكون الكلام عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء واصطفى من الأنبياء الرسل واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا واصطفى من أولي العزم الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم واصطفى الحبيب المصطفى محمد واصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفضله على جميع الأنبياء زكاه ربه في كل شيء ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا لازم نصلي على الحبيب لأن حلقة اليوم عن المصطفى محمد زكاه ربه في كل شيء ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن يظن أنه يأتي في يوم من الأيام ليزكيه بل إن أي أحد وقف ليزكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتكلم عن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ما يرفع من قدر نفسه ومن قدر السامعين لحديثه عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اللقاء يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا ولأول مرة على شاشة قناة الرحمة فضيلة الدكتور محمد علي يوسف الداعية الإسلام أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أستاذ سعداء بحضرتك يا دكتور ده احنا اسعد ربنا الله يكرمك يكرمك وربنا يوفق حضرتك النهارده ان شاء آمين الله يا رب.
وتبقى آمين.
بدايه موفقه إن شاء الله.
وان شاء الله يعني يكفي ثناء المشايخ والعلماء على حضرتك الله يرفع قدرك.
فربنا الله يرفع يرفع قدرك.
قدرك كده ربنا ويوفقك يسترنا جميعا.
باذن الله تبارك ربنا وتعالى.
يسترنا جميعا.
وانا يعني حبيتك في الله قبل ما اشوفك وقبل ما نتكلم مع بعض ونحن كذلك والله وان شاء الله ربنا تنزل يجمعنا مع ويوفقك ان النبي شاء صلى الله الله عليه وسلم في الجنة اللهم امين الله يكرمك.
هدخل مع حضرتك في موضوع تفضل صلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة هدخل والسلام.
مع حضرتك في مدخل مهم دكتور آه، آه، الازمه الان الازمه الموجوده الان هي ازمه اخلاق لا شك وأزمة أخلاق في المقام الأول وسيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك نعم.
أليس كذلك؟
نعم نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث مم.
تكلم نبدأ الأول بالصلاة والسلام على النبي صلى عليه الله عليه الصلاة وسلم والسلام آه، النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يخبر أن آخر الزمان تأتي على الأمة سنوات تقل فيها الأخلاق الفضلة مم.
وبالذات ما نحن فيه الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول تأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة نعم.
قال وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول إذا ضيعت الأمانة الأمانة إيه؟
مم.
الأمانة خلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلى كان الله يقول عليه لا وسلم.
يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه مم.
وكان يقول لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها مم.
يعني الأمة المرأة تلد ال- ال- الابن اللي المفروض تبرها أو الولد الذي يبرها ويكون عطوفا عليها نعم.
يكون ربا عليها ويعذبها ويعقها فدي مسائل يعني أو أحاديث أكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإحنا يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل عليه ما الصلاة قال والسلام.
يعني الصحابة صلى رضي الله الله عليه تعالى عنهم كانوا دائما ما يصدقوا النبي ونحن نشهد أننا رأينا ما قاله النبي نعم، صلى الله عليه وسلم كل واحد مننا يا أستاذ ملهم نعم يعني في الشارع في عمله في المستشفيات في كل مكان يعني حضرتك لو دخلت قسم الخياطه في اي مستشفى نعم.
هتجد مل مليان على اخره بايه بالناس اللي للاسف بعض المشاجرات او مم.
ال- الذي يحدث بينهم تجد هذا دليل على سوء الخلق الا مم.
من رحم الله جل وعلا تجد في المدارس عدم احترام للمدرسين في البيوت عدم احترام للاباء وعدم احترام بين الازواج وتجد ان ان ان يعني كفايه دراسه عاملاها وزاره العدل ان 7 مليار جنيه سنويا بتنفق على قضايا الطلاق نعم.
مسألة خطيرة جدا يعني إيه وكل يعني أكبر نسبة ما بين 24 و 26 سنة مم.
العرسان الجداد بيتطلقوا ليه؟
مم.
لأن مفيش صبر مفيش آه، آه، رحمة مفيش عفو إلا من رحم الله طبعا لا يزال الخير في الأمة مم.
لكن فعلا زي ما حضرتك قلت هي أزمة أخلاق هي هي قضية الأخلاق هل قضية الأخلاق قضية اختيارية؟
والله ده سؤال يعني مهم جدا مسألة لأن كثير من الناس يظن وللأسف يعني الكلام ده لما يأتي من آه، ناس آه، فساق أو بعاد عن الله ده طبيعي نعم. نعم.
لكن لما تلاقي بعض الناس المتدينين او ممن ينتسب الى الدين ويسوء خلقه ده غير مقبول بالمره لان ده يدل على فهم آه، آه، للاسف فهم قاصر جدا قضيه الاخلاق ليست قضيه الاختياري- اختياريه بالمره بل انها قضيه مصيريه النبي صلى الله عليه وسلم كلنا عليه نحفظ الصلاة الحديث حديث كلنا عارفين يقول انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق وفي نعم.
روايه لاتمم مكارم الاخلاق نعم.
تخيل النبي يقول لك انما بعثت انا بعثت عشان كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث لذلك واي مصيبه و- يعني انا اقول هذه الكلمه واكررها اي مصيبه تحدث للامه في الدين او في الدنيا انا ارى ان نفتش عن الاخلاق مم.
لو فتشنا عن جميل.
الاخلاق مم.
هنلاقي في مشكله مم.
في القران لما بتلاقي مصائب حدثت بتلاقي وراها مصيبه اخلاق اول مصيبه حدثت في الكون او اول معصيه حدثت في الكون انما بسبب نقص في الخلق ابليس قال ايه انا خير منه مم.
عنده كبر نعم.
مش ده خلق صحيح.
عنده كبر ما عندوش تواضع لا ما رضيش يسجد مم.
كذلك لما تجد مثلا اول جريمه قتل حدثت ليه حدثت عشان الحقد عشان في خلق ناقص النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بدر والنصر العظيم ده اول كلمه اتقالت بعد النصر ده من الله كانت ايه يسألونك عن الأنفال لوم وعتاب يقول الصحابة الحديث صحيح قالوا لما تنازعنا في الغنائم اسمع الكلمة اللي جاية دي نعم.
وساءت فيها أخلاقنا عاتبنا ربنا جل وعلا تاني يا دكتور لما تنازعنا في الغنائم مم.
السورة أصلا اسمها سورة إيه؟ سورة النصر يعني نصر بدر سورة الأنفال كلها صحيح، بتتكلم عن صحيح، نصر بدر صحيح.
لكن ربنا قال إيه مم.
سورة الأنفال سورة الأنفال اللي هي إيه الأنفال اللي هي الغنائم ربنا سمى السورة اللي اتكلم فيها عن النصر بالن- بالاسم ده نعم لأن ربنا أول آية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وإيه وأصلحوا ذات بينكم مم.
خلق فلذلك لما تجد ان الصحابه لما سمعوا الايه دي قالوا لما تنازعنا في الغنائم وساءت فينا اخلاقنا ساءت فيها اخلاقنا عاتبنا ربنا جل وعلا ال- المعاملات بين الناس الان يا دكتور محمد آه، يعني تستشعر كده في المواصلات في المستشفيات في الجامعات في المدارس في الهيئات الحكوميه آه، ما حدش يعني للاسف في كتير من الناس ما عندهمش الخلق ما عندهمش خلق العفو ما عندهمش خلق التسامح ما عندهمش اخلاق كثيره آه، اللي اتى بها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه فا- وسلم يعني و- والدين المعامله صحيح هل لها وقع في الشرع؟
هي دي الكلمة بتاعت آبائنا دايما اللي كانوا نعم.
بيقولوها لنا صحيح.
الدين والمعاملة مم.
والله هي الكلمة هذه يعني محتاجة مننا الوقفة هي كلمة آه، آه، يعني بإطلاق ما ينفعش ما ينفعش ان احنا نقول دين معامله بس مم.
لان بعض الناس للاسف بيفهم بعض الكلمات دي فهم خاطئ يقول لك طب الدين وضح معامله لنا.
عن الشيخ آه، دي مش في الجامع دي م- لا ما ينفعش لكن لو هي بمعنى الاهتمام وده من اساليب استعملها النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح صلى عنه الله انه عليه قال وسلم الدين النصيحة هو الدين نصيحة بس الدين فيه صلاة وزكاة وصوم نعم، وحج نعم.
وعقيدة وعبادة لكن مع ذلك النبي قال الدين النصيحة وقال أيضا الحج عرفة هو الحج عرفة بس مم.
الحج فيه طواف وفيه سعي صحيح، وفيه إحرام صحيح.
لكن ده من باب إيه، إيه، خطورة القضية النبي لما يقول الدين نصيحة يبقى النصيحة دي مسألة خطيرة جدا كذلك الكلمة اللي حضرتك قلتها مشكورا نعم.
الدين المعاملة اه لو احنا بنقولها من باب ان خطورة المعاملة لا شك ان ازاي ان احنا إيه، إيه، نغفل عن مسألة الخلق النبي صلى الله عليه وسلم لولا خلقه لولا خلق النبي صلى الله عليه وسلم لانفض الناس من حوله مش ربنا اللي قال كده نعم. صلى فبما الله رحمة عليه وسلم.
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لايه لانفضوا من لانفضوا كلمة حولك.
واضحة جدا معلش أنا آسف الكلمة لا تقتضي معنيين لولا فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذو خلق حسن ذو رحمة على الناس صلى الله عليه وسلم لما كان له أتباع ولما كنا الآن نجلس هذا المجلس ولا كان في حد مم.
اتبع النبي طب صلى الله عليه وسلم ايام سيدنا النبي المدينه الفاضله و- و- ومواقف الصحابه بعضهم مع بعض و- صحيح.
و- وتنفيذهم وتطبيقهم للاخلاق التي اتى بها المصطفى محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم انت عارف حضرتك كلمه المدينه الفاضله دي كانت بتحير عقول الفلاسفه نعم.
دهورا طويله جدا يعني الفلاسفه دايما كانوا بيتصوروا تصور عند كثير من الناس هو تصور خيالي مم.
يعني تصور بيظنوا ان هو ايه حاجه مش ممكن تحصل ان مدينه ما يبقاش فيها شرور نعم.
مدينه ما يبقاش فيها آه، آه، اثام ما يبقاش فيها حد بيكره حد ما يبقاش فيها حد خلقه سيء هذا المعنى ليس خليليا وأنا أقولها من هنا من قناة الرحمة بقول والله الذي لا إله غيره المدينة الفاضلة ليست خيالية بل وقعت نعم.
وكان لها نموذج بل أستطيع أن أقول أن سيرة النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة وأصحابه والسلام.
الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا إنما هي نموذج حي للمدينة الفاضلة ازاي تكون مش مدينه فاضله واحد بيموت يا استاذ ملهم واحد بي يعني بيقضي نحبه خلاص سيدنا عكرمه بن ابي جهل رضي الله تعالى عنه وارضاه بيموت بيقضي نحبه وياتيه رجل بشربه ماء يقول لك لا انا اخي يشرب اولا دي ما تبقاش مدينه فاضله الله، لما يجي واحد الله.
تاني معلش انا اسف مم.
برضه يعني يعني اصل كلمه المدينه الفاضله الناس بتقول لك يا عم انتوا بطلوا خيال ابدا لما يجي واحد زي سيدنا سعد بن الربيع يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف كلنا نحفظ الموقف يقول له انظر احب او انظر آه، اجمل زوجتي او افضلهم في نظرك فاطلقها فتنقضي عدتها تتزوجها وانظر الى نصف مالي خذه هو دي يعني مش فاضي مش ممكن ابدا حد يتصور ان ده يقع الان للاسف عشان الاخلاق اللي انعدمت او قلت ما نقولش انعدمت ان شاء الله لكن فعلا مساله خطيره جدا بل وقعت آه، في حياه النبي مساله المدينه الفاضلة. والله العظيم لو قعدنا نتكلم عن مواقف الصحابه سيدنا حكيم بن حزام معدي بعد موت آه، سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فقابل مين؟ قابل سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما سيدنا حكيم بن حزام كان صديق ملاصق جدا لسيدنا الزبير فاول ما اول كلمه سال عليها الز- ابنه سيدنا عبد الله قال له كم على اخي الزبير من الدين ترك قد ايه من الدين مم.
كان افتقر في اخر حياته واستدان فقال عليه ألف ألف درهم تخيل لو حضرتك اتقال لك ان صديقك عليه المبلغ ده اول كلمه هتقولها ايه سيدنا حكيم بن حزام قال ان علي منها 500 ألف الله دي ما أكبر.
تبقاش فديدة في وضوء الله اكبر دي ما تبقاش مدينة فعلا يعني دلوقتي بقت خيالية بالنسبة لنا لكن هي وقعت وكانت أحداثها صحيحة طب تربية النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعني ده وسلم.
برضه عايزين نربط ده بالواقع وواقف الصحابة تربية النبي صلى الله عليه وسلم عليه للصحابة الصلاة على والسلام.
هذه المعاني ازاي هو- رباهم ما هو الصحابة ما, ما وصلوش للخلق ده إلا بتربية النبي صلى مم.
الله عليه وسلم لما يعني يعني يعني أكبر شيء يشهد انت سميت الحلقه اسم جميل قوي نعم.
مع حبيبي هو اصلا كل ده لولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه الصلاة كان.
والسلام.
لولا فضل الله طبعا قبل كل شيء وان امتن على الامه بهذا النبي العظيم لما وجدت هذه الاخلاق في الصحابه هم شافوا اخلاق حيه من النبي صلى الله عليه وسلم وده يخليك تسال نفسك يعني لما نرى حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم مم.
نرى يعني حب مش متكلف احنا دلوقتي بنقول حب الصحابه حب النبي فرض ومن الإيمان ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين دي كلام صحيح لكن أحيانا بعضنا بيحاول أنه يتكلفه إلا من رحم الله لكن الصحابة يا أستاذ منهم لم يتكلفوا هذا الحب مم.
هم يعني لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكنوا إلا من حبه لما يجي واحد كده زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يعني يقول يعني الناس من شدة بعد سيدنا عمر قبل الإسلام يقول نعم.
لو أسلم لأن يسلم حمار الخطاب أهوى من أن يسلم عمر ويجي في لحظة يحصل مشادة بينه وبين سيدنا أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن عمر فيقول إيه شوف الكلمات الجميلة اللي يقولها سيدنا مم.
عمر رضي الله تعالى عنه يقول إيه تعرض عني يا رسول الله فما خير الحياة إذا أعرضت عني مم.
وهل رفعني الله إلا بك وهل أحياني الله إلا بك شوف الله الحب عامل أكبر.
إزاي حب مش متكلف حب حقيقي حب يخلي معلش السيدة صفية بنت حيي بن الأخطل مم.
رضي الله تعالى عنها السيدة صفية تجد امرأة قتل أبوها وأخوها حيي بن الأخطل مم.
يهودي قتل على يد المسلمين ومع ذلك تكون من أقرب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتحب لقت إيه شافت إيه لما زيد بن حارثة يرفض أن يرجع إلى أهله لكي يبقى عبدا قبل أن يعتقه نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يتبناه ثم يحرم التبني كان عبد ويفضل العبودية ما دامت مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني حب الصحابة يعني ال- ال- حب الصحابة الجارف لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى دكتور الله عليه محمد وسلم.
هل ممكن يعني انتقل لحاجة اللي هو يعني الحنان خلق الحنان
ما هو من أحد حنان سيدنا النبي على الصحابة صلى الله عليه وسلم من أكتر الحاجات اللي بتخلي إنسان يحب آخر إن الآخر ده يكون بيحنو عليه النبي بس صلى الله ده عليه وسلم جزئيه مهمه يا دكتور محمد يعني اتفضل.
حنان المصطفى محمد على الصحابه صلى الله يعني عليه احنا يعني نشبهها ولله المثل الاعلى في الموضوع إيه، لما ال ال ال الاب او الام لما بيبقوا حنينين على صدقت.
ابنهم او بنتهم صدقت.
يقول لك انا انا بحب والدي انا انا بس هو حنين عليا كان حنين اكتر من عليك.
امي صدقت.
او الام دي حنين عليا اكتر من ابويا مم.
فتلاقي مثلا لا انا بحب امي اكتر شويه من من من والدي مم.
فمساله الحنان حنان سيدنا النبي على صلى الصحابه الله عليه وسلم ما هي من الصفات اللي للأسف يعني كثير مننا آه، بي بينسى الكلام عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحنان دي نعم.
أو بيخلطها إلى حد ما بالرحمة وهي الحنان رحمة هن- هنشوف الاختلاف ولكن بس خلق الحنان ما هو الحنان يعني يعني حنان النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم آه، آه، عبارة عن يعني يعني حسن معاملة النبي صلى الله عليه مم.
وسلم خلي بال حضرتك الحنان يعني معلش أنا عايز أجاوب على مسألة الفرق بين الحنان والرحمة نعم.
لأنها مهمة جدا نعم.
عشان بس ما يختلطش الأمر نعم.
هي الرحمة شعور يعني من أجمل التعريفات الرحمة آه، آه، آه، شعور يعتري القلب بالنسبة للمخلوق طبعا مش نعم.
بالنسبة للخالق احنا ما بنتكلمش الآن عن صفات الله جل وعلا احنا بنتكلم عن الخ- الرحمة ما بيننا احنا دلوقتي لما بنتكلم إن الأستاذ ملهم رجل رحيم آه، معناه إن إيه إن إن في شعور اعترى قلبه بالشفقة مم.
لمن يستحقها واخد بال حضرتك ازاي يعني في واحد مريض واحد فقير بس مش شرط ان انا اكون برحم واحد بحبه ممكن نعم.
نعم. واحد ببغضه لكن رحيم بيه يعني واحد فقير بس آه، آه، مثلا آه، حيوان آه، جماد لكن الحنان حاجه يعني اخص شويه مم.
الحنان أعلى.
عباره عن ايه مش شرط نقول اعلى لكن ممكن نقول اخص يعني هي تمام.
رحمه بس لازم يشوبها حب مم.
وعشان كده عايز اقول كلمه مهمه جدا ان النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم والسلام أحب شيء إليه بعد الله جل وعلا والإيمان به هو نحن إحنا كنا أحب الناس أحب شيء قول لي للنبي الدليل.
صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام إنما أرسل رحمة لمن؟
للعالمين.
للعالمين وما أرسلناك يعني إلا هو- وما رحمة أرسلناك للعالمين.
إلا رحمة للعالمين نعم، هو صلى الله أصلا عليه أرسل وسلم.
رحمة إلينا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تجس- تجسد الر- الدليل ما ينفعش نقول دليل ده كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك نعم.
لما نيجي نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حنونا يعني الرحمه فيها نعم.
نعم. حب فيها حسن معامله خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار كلمه الا احنا كلمه مم.
لما يتكلم صلى الله النبي عليه صلى الله عليه وسلم.
وسلم معايا معاك ل- لازم كان يختار نعم.
اجمل كلمه صلى الله لما عليه تشوف كده وسلم.
مثلا لما آه، آه، يجي له مثلا اي حد من اصحابه رضي الله تعالى عنهم سيدنا جابر بن عبد الله ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يوم والسلام النبي شوف الحنان شوف صلى الحنان الله عليه وسلم شوف المعامله معامله فعلا زي ما انت قلت جزاك الله خير كلمه جميله جدا معامله اب نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أب.
عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم صحيح مش اب حقيقي ما كان محمد المعلم.
ابا احد المعلم.
احد من رجالكم لكن فعلا زي الاب نعم شوف كان بيقول له ايه يا جابر اتزوجت اتجوزت يا جابر شوف الاطمئنان قال نعم يا رسول الله شوف ما انتهاش المساله مش مجرد سؤال وخلاص لا مم.
أبكر هي؟ كانت بكر فقال جابر لا يا رسول الله ثيب قال ولم يا جابر هل لك كانت بكرا شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم اختيار الألفاظ شوف مثلا جليبيب راجل فقير جدا ودميم الخلقة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا جليبيب هل تزوجت فقال له شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله بالخصائص عليه وسلم.
الدقائق صلى الله الداخلية عليه وسلم.
فجليبيب قال له يا رسول الله يعني من أين من يرضى بي هيتجوز إزاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزوجك يا جليبيب فقال جليبيب إذن يا رسول الله تجدني كاسدا مم.
حتى يرضى فقال ولكنك عند الله لست بكاسد مم.
شوف اختيار النبي اللفظ صلى الله ده عليه وسلم الكلام اللي احنا بنقوله بقى عايزين نسقطه على الواقع يعني يعني يا جماعه نختار اللفظ الجميل احنا دلوقتي للاسف في ناس بتنقي اسوأ الكلام وتقوله قال الله جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا عمليا انه بينقي افضل كلام ويقوله مفيش كلمه عاديه كده لا تلاقي اجمل كلام تلاقي كده يجي لزاهر بن حرام راجل فقير برضه من الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد بيدعهم صلى الله عليه وسلم كان روحه حلوه صلى, صلى الله عليه وسلم.
فبيدعه من يشتري العبد قال يا رسول الله تجدني كسدا نفس الكلمة اللي قالها جليبيب قال نفس الكلمة هو، يا جلي... و- يا زاهر ولكنك عند الله لست بكاسد عندك قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى مم.
كان بينقي أجمل كلام كان جاله مرة واحد اسمه معاوية آه، آه، ابن الحكم السلمي معاوية بن الحكم السلمي الراجل ده غلط الراجل ده اتكلم في الصلاة نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم عليه عمل له الصلاة إيه؟
والسلام.
شوف كلمة معاوية شوف الصحابة بيشهدوا للنبي قال فعلمت أني فعلت الصحابة قعدوا يخبطوا على رجلهم إزاي يتكلم في الصلاة فقال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة النبي قال من تكلم فنادى فالراجل خايف حاسس إنه عمل حاجة غلط فقال فما كهرني وما نهرني صلى الله عليه وما وسلم سبني صلى الله عليه وكان وسلم وما رأيت قط معلما أرأف منه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد صلى وبارك الله عليك يا عليه سيدي يا وسلم.
رسول الله انا احب انوه برضه دكتور محمد لمشاهدينا الكرام ان احنا لا نتكلم عن سيره ونذكر ال- الخصائص وفضائل وخلق المصطفى محمد من باب ان احنا آه، يعني بنقول نتكلم عن المصطفى ولكن من باب ان احنا نذكر المسلمين في كل مكان بان يعتزوا بالحبيب المصطفى صلى الله بان عليه يكثروا من حب المصطفى محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله وان عليه وسلم.
يكثروا من الصلاه والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لان احنا الان مشاهدينا الكرام قبل ما اخد اتصال احنا في مشكلة الآن ان احنا بنسمع كتير وبيتابعوا معانا في برنامج مجلس الرحمة الشبهات كثيرة ادعاوا كثير على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى صحابة الح- حبيب الإسلام وح- نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم على صحابة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم اه، فاحنا لابد ان احنا نعتز بديننا في دولة اه، في فرنسا الآن عايزين يطلعوا مشروع زي ما عملوا سويسرا اه، هم طلعوا مشروع بحظر ال- المآذن بناء المآذن في فرنسا الوقت بيشرعوا ان هم يعملوا بحظر اه، اه، الحجاب في اه، فرنسا اه، اشياء كتيره قاعدين نسمعها آه، وشبهات كتيره قاعدين نسمعها والشبهات ب- ب- ب- يعني بتحيط بنا من كل مكان قاعدين بنسمعها من هنا من الدوله دي ومن الدوله دي احنا في موقف ضعف الان ولكن احنا لابد ان احنا نعتز بديننا لابد ان احنا نعتز برسولنا وبمعلمنا وبقائدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هنستقبل اتصال آه، ابو احمد السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا استاذ ملهم اهلا وسهلا الله يكرمك مرحبا يا دكتور يا أهلاً دكتور وسهلاً.
محمد منور يا اهلا بحضرتك يا اهلا الله بحضرتك يسلمك يا رب استاذ ملهم آه، عندي مداخله نعم انا كلمتك آه، نهار السبت بالحلقه الفايته بمجلس الرحمه نعم
بس عندي مداخله بدون تجريح على اي شخص كان او اي رمز كنت انت والدكتور ع- جمال الدكتور جمال عبد الهادي نعم
بدون تجريح لاي شخص بس عندي مداخله بشان الشخص اللي اتصل اولا انا من اهل السنه والجماعه مشان الشخص اللي اتصل واللي قال غزي مش بحاجه لغذاء ولا ادويه كنت اتمنى من حضرتك انت والدكتور عبد جمال عبد الهادي كنت اتمنى من حضرتك وانتظر من حضرتك انت والدكتور جمال عبد الهادي ان تردوا على الملا غزه ليست بحاجه لدواء او اغذيه ما نشاهده على قناه الفضائيات وعلى شاشات العالم غزة عندما نشاهد الأطفال يقتلون البيوت تدمر هي- هل بحاجة لغذاء أو أدوية أم لا لماذا لم نسمع رد هذه قناة دينية هذه العلماء قد... قدوتنا العلماء هو ايه اللي أنا من يا حاج المتابعين يا استاذ والمحبين لقناة يا- الرحمة.
طب اسمعنا حضرتك هو ايه اللي نعم.
احنا قلناه غلط ايه اللي احنا قلناه غلط
اللي إيه اللي ما إحنا سمعت قلناه؟
تعليق ولا الدكتور هو إيه- يعني انا هقول لحضرتك حاجه يعني انا انا ب- يعني انا بحب النقد البناء ما فيش ادنى مشكله خالص هو احنا ما نفعله انا مع في مع فضيله الدكتور جمال عبد الهادي في حلقات السبت في برنامج مجلس الرحمه وبنبين ان الاقصى في خطر وبنبين ان العالم الاسلامي في خطر نعم، وبنبين ان نعم.
غزه في خطر هو ده, ده معناه ايه؟
أستاذ عبد الهادي أنا- المتصل نعم المتصل هو اللي- طب ما بالمقابل هو- اثناء ماتش الكره بين مصر والجزائر على قناه الرحمه كنت متابع لك حلقه اجتمعت مع اعلاميين اجتمعت مع اعلاميين مصريين نعم.
وتكلمون ماذا فعلوا اخواننا الجزائريين بالاسواق اشتروا بعض الحاجات لقتال الاخوه المصريين وصارت ضجة إعلامية على قناة الرحمة وغيرها لماذا لن نسمع ضجة إعلامية على قناة الرحمة بخصوص غزة ب- بشأن الجدار الفولاذي طب انا هقول لحضرتك حاجه نعم طب انا هقول لحضرتك مع يعني ب- لا ما يعني خلينا بس معايا ما نقفلش بس عشان نوضح الصوره على نعم.
الملا يعني احنا ما نعم.
بنتكلمش عن نفسنا ولا بندعي ان احنا ب- ب- بنفعل ما لا يفعله الاخرون في القنوات الاخرى إيه- نعم.
انت لو حضرتك متابع لنا اخ آه، ابو احمد ليله راس السنه
نعم ليله راس اسمعني بس حضرتك ليله راس السنه اللي القنوات كلها بتحتفل بليله راس السنه من خلال خلال الغناء و- وحفلات ملكات الجمال وما اعرفش ايه وايه كل الكلام ده كله القناه الوحيده اللي تكلمت عن القدس وتكلمت عن غزه آه، وبمناسبه مرور عام على بتاع غزه هي قناه الرحمه هي قناة الرحمة ما يعني أكتر قناة تكلمت عن وسنظل وسنظل لأن ده دورنا وده واجبنا سنظل لأن ده المنهج اللي الشيخ حسان أستاذ حطه لنا ملهم.
في أكيد القناة أنا من ماشيين عليه المتابعين بشكل مستمر لقناة طيب الرحمة طيب احنا لم نقصر في شيء أكيد لم أنا نقصر.
من المتابع وأنا بشكركم جزيل الشكر والكل القائمين على قناة الرحمة ربنا يبارك فيك يا رب انت فوق راس ربنا يكرمك يا رب ولكن كنت أتمنى من حضرة الدكتور نعم.
جمال عبد الهادي أن يرد على هذا العميل يرد المرة على هذا العميل يوم السبت المتصل.
القادم هنرد بس هنرد يوم السبت أرجو عدم القادم قطع الخط.
انا هنرد بدون يوم تجريح.
السبت القادم كنت ولكن أتمنى من برضه الدكتور حر...
عبد- جمال عبد الهادي أن يرد على هذا العميل
حاضر حاضر حاضر ربنا يكرمك يا رب حاضر الاخت اسلام السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة اهلا الله وسهلا الله وبركاته يكرمك اتفضلي
آه، محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الأصل وسلم.
العظيم نعم من أصول الإيمان وإذا استقرت شر- شجرة المحبة هذه في قرار القلب آتت أكلها كل حين وأثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس للخلق محبة أعظم ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم وليس في الوجود ما يستحق أن يحب بذاته من كل وجه إلا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحب- فمحبته تبع لحبه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة إنما والسلام.
يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله كما نعم.
قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هو أخي أردت أطمن على الشيخ آه، حازم شومان لا سمعنا هو مريض وأردت أرجو نشيد الشيخ يوسف معاطي أجمل كلمة كلها آه، تقولها الله وشكرا حاضر شكرا جزيلا الأخت هدى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ازي حضرتك يا استاذ ملهم أهلا بيك، الله يعني يكرمك.
بارك الله فيكما شكرا.
وجعل هذا في ميزان حسناتكما وجعلها حجة لكما علي ولا عليكم ان شاء الله جزاكم الله خير آه، طبعا ما فيش حاجة نقولها أكتر من الذي آه، من قول الحق سبحانه وتعالى إن الله يعصمك من الناس وإنك لعلى خلق صلى الله عظيم عليه وسلم.
وسيكفيكم الله وقد زكاه ربه من فوق سبع سماوات صلى الله عليه آه، وسلم.
طبعا آه، آه، أنا بس عايزة أقول حاجة بالنسبة لمداخلة الأخ اللي اتكلم دلوقتي على موضوع آه، غزة انا مش عايزاك يا استاذ ملهم آه، آه، تكون ر- ردودك آه، انا عايزاك قوي زي ما انت قوي ومش عايزه حد يزايد علينا ولا عايزه حد آه، يقول احنا ليه ما عملناش وليه ما قلناش طيب هم عملوا ايه ان كان صعبان عليه ان احنا ما ردناش لا، خ- انا ربنا بحترم يكرمك. لا، كلامه لا، لا.
جدا وبحترم كل اللي احنا- قاله احنا بنكمل آه، بعض يا بس أستاذ عايزه هدى.
اقول له هم عملوا ايه خلاص هم شكرا قالوا ايه جزيلا شكرا جزيلا ربنا يكرمك يا رب احنا مش عايزين يعني الموضوع ننتقل خلينا مع الأخلاق النبيلة.
خلينا بس مع صلى سيدنا الله النبي عليه وسلم.
خلونا بس مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلم احنا بنتكلم وارجع يعني عشان بس الموضوع ده يتقفل يعني يعني لله بس كده احنا في قناه الرحمه في برنامج مجلس الرحمه نفعل ما يعني ما نرجو الله تبارك وتعالى ان يرزقنا فيه الصدق والاخلاص والقبول نفعل كثيرا ونتكلم وسنظل باذن الله تبارك وتعالى مهما قيل ومهما اتقال سواء في اي مكان احنا مع القضيه الفلسطينيه مع آه، قطاع غزه بنتكلم دائما ولكن انا هرجع اكرر كلمه ومش هن- مش هنتكلم في الموضوع ده تاني كتير آه، لان انا عارف ان ممكن حد يقول بلاش نتكلم بقى خلاص الموضوع انتهى آه، في برنامج مجلس الرحمه في الحلقات مع الدكتور جمال عبد الهادي في آه، آه، خطوره الع- الخطر اللي بي- بيهدد العالم الاسلامي والخطر اللي بيهدد المسجد الاقصى والخطر اللي بيهدد فلسطين وغزه ما نفعله آه، انا انا يعني انا بدعي ان ما فيش قناه تعمل اللي احنا بنفعله آه، الحمد لله رب العالمين نسال الله تبارك وتعالى الصدق والاخلاص والقبول اللهم امين ناخد اتصال ونعود للدكتور ان شاء الله ابو عبد الرحمن السلام عليكم اهلا بيك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا زوزة اهلا وسهلا الله يكرمك اتفضل يعني سلام للشيخ محمد ربنا يبارك فيكم امين يا رب اللهم امين ولكن عايز من يعني طلب بس بسيط من الدكتور محمد نعم ان هي ال ال ال يكمل لنا بس ال- ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لل- لسيدنا جابر وما قالوا ل- ل- لجلي- لسيدنا جليبيب يعني طيب يعني يكمل يعني يبدا في الكلام فيخلص ايه كلام لان يعني شيء طيب ال- يعني كمالتها شيء طيب صحيح صحيح وجزاكم الله خير ربنا يكرمك ويعني يا رب.
ربنا يجعل هذا العمل في ميزان حسناته امين يا رب شكرا جزيلا نعود آه، دكتور محمد لحنان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حنانه مع المخطئين
نعم هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم آه، كان يجيد التعامل مع الخطأ صلى الله عليه وسلم مع أصل مهم جدا اللي يمكن اتكلمنا عنه في أول الحلقة اللي هو أن الدين النصيحة نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت عن الخطأ أبدا مم.
لكن للأسف في مجتمعنا برضو مش عايزين ننعزل احنا بنتكلم عن الأخلاق يعني مم.
بنتكلم عن الحبيب بالذات عن الجانب الأخلاقي عشان نتعلم احنا للأسف في مجتمعاتنا دلوقتي في مسائل ال- ال- الخطأ آه، آه، يعني آه، آه، مشكلتنا في مسألة النصيحة دي إن احنا أحيانا ممكن ننصح وتؤدي النصيحة إلى مشكلة أكبر نعم.
من اللي حدثت أو اللي بننصح عليها مم.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما اتفقنا كان بيختار دائما الطريقة الحسنة مم.
في التغيير فلما تشوف مثلا لما يجي يجي له الشاب المشهور جدا اللي قال يا رسول الله اذن لي في الزنا احنا كتير جدا مننا يحفظ الحديث انه قال اترضاه لامك اترضاه لا في قبلها حته مهمه جدا النبي صلى الله عليه وسلم قالها عشان بس ما نقطعش الحديث زي ما الاخ آه، ابو عبد الرحمن مم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه قال ايه قال آه، يا هذا أدن مني شوف كلمة شوف صلى الحنان.
الله عليه وسلم.
دي لوحدها تكسر أو تكسر حجب كثيرة جدا حواجز كتيرة، شاب نعم، جاي نعم.
والفاحشة يعني مسيطرة عليه وعايز يعمل مشكلة لكن في البداية قال له إيه أدنوا مني شوف احنا لو بدأنا بالحنان من التعامل مع الخطأ لو المخطئ حس ان انا وانا بتكلم معاه انا عايز اغير مش عايز مش عايز اثبت عليه تهمه هو بيتعامل معاه بحب بالظبط انا انا مش عايز اثبت عليه تهمه انا مش عايز اقول له انت وحش انا عايزك تبقى احسن انا عايزك تبقى كويس فالنبي قال له يا هذا ادن مني ثم قال الكلمة اللي حافظينها كده فالراجل اقتنع يعني كلام منطقي وقابله حب تمام بعدها قال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم حط ايده على صدره صلى ودعا الله له.
عليه وسلم ده حنان يعني تخيل لو الاخطاء كلها تعاملنا معاها بهذه الطريقه تخيل لما لما لما واحد يقول كلمه او معلومه خطا او معلومه مثلا مش صحيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان مره جاي له وفد آه، اجنبي انجاز التعبير منهم واحد اسمه معاويه بن قره واحد مم.
مش قرشي يعني جاي نعم.
ومعاه ابنه فالنبي هو قاعد انكشف خاتم النبوه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوه شكله بالنسبه للي ما يعرفوش حاجه عجيبه فمعاويه بن قره قال له ما هذا يا رسول الله إني والله أطب الناس الراجل بيقول له أنا طبيب أنا راجل طبيب مم.
فقال إني أطب الناس إن شئت طببتها لك أنا أعالجها لك الكلام ده غلط ولا صح؟ غلط ده خاتم النبوة نعم.
الراجل أخطأ أو أخطأ بجهل هو مش عارف أنا طبيب تعالى أما أعالجك ده مرض فشوف النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له إيه؟ قال بس ما تصلوا عليه الأول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا هذا طبيبها الذي خلقها مم.
ولكن شوف بقى كلمة ما سابش الكلمة من غير ما تعدي بحب قال ولكنك رجل رفيق لسه انت راجل طيب يا سلام شوف انت غلطان او او ما قالوش بقى ايه يا عم انت ما بتعرفش ان ده خاتم النبوه طبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدا مثل هذه الكلمه احنا لو مكانه دلوقتي كان تلاقي بقى اللي يتعالى بعلمه اللي يتعالى انت ما تعرفش ان ده نعم.
خاتم النبوه لكن النبي قال له ايه بس انت راجل رفيق ولكنك رجل رفيق انت راجل طيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
وشفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اي خطا كان بيعامله ال ال ال يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم يا استاذ مدهم قطع خطبته عده مرات نزل من على المنبر كان كل ال- ال- المواطن اللي قطع فيها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينزل على خطبته من من على المنبر بتاعه كلها حنان الموضع الاول واحد اعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب يا رسول الله رجل جاهل لا يعرف أمر دينه حديث في الصحيح فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره الصحابة بيقولوا إيه وجلس مع الأعرابي وجعل يعلمه أمر الدين يقطع الخطبة عشان كده موطن تاني تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يجي له كده وهو بي- على المنبر آه، سيدنا الحسن أو الحسين مش متذكر الرفض بالظبط فإيه فجاي يعثر في ثيابه فإيه اللي حصل يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله خطبته عليه وسلم.
وينزل يح مش ده حنان نعم.
الموضع الثالث الجذع اللي أن لما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويعتنق الجذع الذي أن ويقول كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح إن هذا الجذع حن إلي ولو لم أعتنقه لظل يحن إلى يوم القيامة مم.
شوف الحنان النبي صلى الله عليه وسلم حنانه بالأطفال حنان النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته لو اتكلمنا فيه ده ممكن نعم.
تاخد مننا حلقات نعم.
حنانه بالخدم سيدنا أنس بن مالك خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه إن جدتي مليكة جدة خادم خلي بالك يعني تخيل كده لو أسقطنا كده إيه إيه إيه خادم او آه، بواب او اي نعم.
حد كده قال لك تعالى كل معايا او جدتي بتقول لك تعالى كل معايا يا استاذ ملهم مم.
النبي صلى الله عليه وسلم خير الامه وخير اهل الارض يجي له خادم بتاعه يقول له ان جدتي مليكه تدعوك لطعام عندنا هيكون الطعام ده شكله ايه مم.
هيكون طعام بسيط الناس فقراء فيلبي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه وياكل من طعامهم ثم يقول شوف كمان الحنان يقول كو- قوموا فلأصلي لكم تعالوا عشان نصلي كده ركعتين يعني نبارك المكان بطاعة الله جل وعلا قوموا فلأصلي فقال أنس فجئت ببردة قد اسودت من شدة الاستعمال يعني ممكن تكون مثلا إيه قديمة هل تكبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله.
بل صلى عليها لا يأتي صلى هذا الله عليه إلا من متواضع وده هيخلينا بقى ننتقل نعم.
بقى من الحنان إلى التواضع نعم لا مفيش يأتي ما هذا إلا ينفعش.
من متواضع النبي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم اجتمعت فيه كل الاخلاق صلى الله عليه وسلم.
الحسن البصري كان بيقول كلمه جميله قوي كان بيقول لخلق واحد من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق واحد بس مم.
خير من الدنيا وما فيها قال طب الدليل ايه ما لازم دليل احنا اتعودنا مم.
هنا في قناه الرحمه ان نعم.
احنا مش هنتكلم الا نعم.
بالدليل نعم.
الحسن البصري دليل ايه على الكلمه دي ازاي خلق خير من الدنيا وما فيها قال ان الله جل وعلا قال عن الدنيا قل متاع الدنيا قليل وقال عن خلق النبي وانك لعلى خلق عظيم لو اتكلمنا عن اي خلق هنلاقي افضل من الدنيا وما فيها تواضع النبي عايز نتكلم عن تواضع النبي هنلاقي ما هو الخدم ما هو ده تواضع موقف تواضع مع الخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان متواضع في مشيته كان متواضع السيده عائشه لقت النبي صلى الله عليه وسلم اعزكم الله بيجلس جلسه صعبه بيجلس جلسه وهو بياكل جلسه مش مش مريحه والنبي مم.
كبر في السن صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل أكلت متكئا مش تقعد قاعدة كده مريحة زي اللي احنا قاعدينها دلوقتي كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه إنما أنا عبد صلى الله عليه الحديث تاني يقول لها يا عائشة والله لو شئت لسارت معي جبال الذهب ولو- ولقد جاءني ملك فقال إن شئت يا محمد كنت نبيا عبدا وإن شئت كنت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل فقال شوف بقى تواضع صلى الله عليه أشار إلي أن ضع نفسك يا محمد صلى ضع الله نفسك عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نبيا عبدا صلى بل الله نبياً عليه عبداً.
وسلم صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
تواضع سيدنا النبي في بيته في بيته
تواضع بعد النبي الانتصار.
صلى الله عليه وسلم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا أستاذ ملهم اهلا بيك الله يكرمك كيف حالك يا دكتور محمد يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا آه إذا أردت في الدارين تسعد فأكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
وإن شئت القبول في الدعوات فتختم بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
رسول الله حقا اتبعنا وحقا آمنا وحقا صدقنا محمدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وكان وسلم.
قرآنا يمشي على الأرض والله ما مد... والله ما مدحنا ك- محمدا بكلامنا ولكن مدحنا كلامنا بمحمد صلى الله وهو عليه وسلم.
درة تاج البشري كله فاسأل الله العظيم أن يحشرنا سويا مع سيد المرسلين في جنات النعيم يا رب العالمين شكرا شكرا جزاكم ربنا الله خيرا يكرمك شكرا جزيلا استاذ حسن السلام عليكم
شكرا جزيلا عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا يا سلام حضرتك كلم الدكتور محمد اتفضل الله يكرمك يا اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازيك يا دكتور يا اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بحضرتك يا فندم طب انا معلش انا اسف انا كنت عايز تليفون حضرتك والله ممكن طيب، في يكون كنترول إن بقى شاء الله.
باذن الله طيب الكنترول دول طيب بعد حضرتك ان شاء الله رب العالمين باذن الله شكرا جزيلا الاستاذ عماد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مهندس عماد اهلا مرحبا وسهلا أخي يا حبيبي الأستاذ ملهم اهلا بيك الله يكرمك ونرحب بفضيلة الأستاذ الفاضل دكتور محمد شيخ منور محمد.
أهلاً يا مرحبا وسهلاً.
بيك.
اهلا بحضرتك يا فندم الله اهلا يبارك بحضرتك اهلا بحضرتك آه، كان بودي أن أتكلم في حق الحبيب محمد صلى, صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة النور وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ثم يأمرنا الله عز وجل في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم.
الأمر من الله عز وجل بالصلاة على الحبيب إذا نطيع الله ورسوله فتكون المصائب تحل الكروب تحل المدين يسد الله عنه الدين إذا صلى على الحبيب صلى الله عليه الفاقد وسلم.
للشيء يصلي على الحبيب فيجده بل كل من محتاج إلى شيء يصلي على الحبيب فسيجده الصلاة على النبي وأقسم لكم بالله للمصلي قضاء حوائجه كلها صلى الله عليه وسلم.
ونسأل الله التوفيق صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا الله يكرمك تواضع سيدنا النبي في بيته صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الشهادات عليه شهادة أزواجه يعني إن, إن واحد ممكن يكون في الشارع خلقه حسن في عمله ده شيء- شيء طبيعي الناس ممكن تتكلف وإن كان يعني للأسف في الآونة الأخيرة حتى كثير من الناس ما عادش بيتكلف في الخلق الحسن لكن في البيت ال- ال- الحجب ب- بتكشف مم.
وإن الشهادة زي ما سمعنا كده من الأخت الكريمة كان خلقه القرآن تطلع الله من عليه مين؟
وسلم.
تطلع من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان حاجه عجيبه جدا السيده عائشه لما سئلت عن حال النبي في بيته قالت كده كيف كان النبي في المنزل كان في مهنه اهله مم.
وتفسر كده في صلى روايه الله ثانيه عليه تقول ايه وسلم.
كان يخصف نعله خير الخلق بيصلح النعل بتاعه اعزكم الله جميعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته بنفسه صلى الله عليه وسلم ده مش تواضع النبي صلى الله عليه وسلم جات له امراه مره تقول جئت النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فايه فظننت ان عند بابه بوابين يعني اكيد في زي ال ال ال الكبار او الحكام او ما الى ذلك اكيد في حاجه بقى يعني مش هقدر اوصل على طول كده فقالت فدخلت البيت فلم أجد أحدا إلا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر دخل عليه مرة وهو نايم يعني ممكن النبي دخل عليه وهو نايم ممكن دخل عليه وهو ي- يعني يعلم الحصير في جنبه صلى وهو الله عليه من وسلم هو صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم مش بس في بيته يا أستاذ ملهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله كان كان متواضع ده من أعظم التواضع تواضع النبي في مواطن الرفعة مواطن ال- ال- الانسان يعني صعب الناس تتواضع فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس تواضعا فيها لما بيخبرنا مثلا بمعلومه فيها عزه زي مثلا معلومه ايه صلى الله عليه إيه انا سيد ولد ادم النبي بيعرفنا نعم.
نعم. المساله دي يقوم قايل اللي بعدها ايه ولا فخر عشان ينفي مساله التواضع دي ابدا ما ينفعش ي- ينفي قصدي معذره كبر.
الكبر بالكليه لا انا بقول انا سيد ولد ادم من باب الاخبار من باب المعلومه ولا مش فخر.
من مش من باب التباهي مم.
ولا فخر النبي يدخل مكه روايه جميله جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكه احنى راسه احنى النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم راسه حتى بدا عنثونه عارف يعني ايه عنثونه يا استاذ منى نعم.
يعني مقدمه الراس إيه، النبي صلى الله عليه وسلم وهو محني جبهته كده مس عنثونه مس عنثونه آه، مقدمة الرحل يعني النبي كأنه داخل ساجد داخل المفروض موطن نصر موطن عزة ومع ذلك كان في أشد التواضع في مواطن واحد جاله بيرتجف جاي بقى أمام أعظم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه يا هذا لست بملك هون على نفسك أنا مش ملك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب في مكة مم.
شوف ال- ال- التواضع العجيب تواضع حتى في المشي النبي صلى الله عليه وسلم أستاذ ملهم كان بيركب حمارا اسمه يعفور كان بيركب البغلة مش كان ممكن يبقى عنده أعظم الخير المتهوى لكن كان متواضع صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
كان يجلس ما يعرفش من بين أصحابه يدخل الأعرابي كده يقول أيكم محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
يجلس مم.
يعني زيه زيهم لابس زيهم صلى الله عليه وسلم وعايش عيشتهم و- يعني ما فيش أي فرق حتى النا- سيدنا أنس يقول إيه نعم.
يقول ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يكلمه في حاجة خاصة فأحنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جبهته حتى ينتهي وما رأيت رجلا أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم يصافحه حتى يترك الرجل يده ولا يترك النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
يده تواضع عجيب يا أستاذ منى يعني طالما تكلمنا عن التواضع لابد ان نتكلم عن عكس التواضع الكبر ودي دي, دي مشكله كبيره الان ازمه كبيره جدا مصيبه كبيره جدا يا دكتور محمد ولكن نستقبل اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجه وفاء اهلا وسهلا آه، كل طبعا مش عارفه مفيش اي كلام اقوله بعد الكلام الجميل اللي انتم ربنا يكرمك.
بتقولوه غير ان اقول الصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاه والسلام على من حن الجزع اليه وبكى بين يديه الله عليه وسلم.
ونبع الماء من بين يديه الصلاه والسلام على من حبه الجماد والشجر وسبح بين يديه الحجر من صلى الله عليه والملائكه قبل البشر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول صلى الله الله عليه وسلم يا من زكاك في عقلك وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وزكاه في خلقه وقال وإنك لعلى خلق عظيم يا من أعطاك الكوثر وجعل شانئك هو الأبتر أسأل الله العظيم أن يحشرنا مع رسوله الكريم صلى في الله عليه جنة وسلم.
النعيم جميعا إن شاء الله شكراً والسلام جزيلاً.
عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا اتصال اخر السلام عليكم ام اسماء اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته ازي حضرتك يا أستاذ ملهم اهلا بيك الله يكرمك أهلا بالشيخ المبروك الله يبارك فيكم يا رب محمد منور ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك وزد وسلم على سيدنا محمد وعلى عليه آله الصلاة وصحبه والسلام.
وسلم تسليما كثيرا لو سمحت حضرتك آه، عايزة أسأل سؤالين نعم كيف يعرف المرء أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يسهل على نفسه أذكار النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعل أكثر ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمح لي يا شيخ أن أقول أبيات قليلة ولم أخذ وقتا فيها نعم قد كان هذا الكون قبل وصوله شؤما لظالمه وللمظلوم لما أطل محمد زكت الرباع واخضر في البستان كل هشيم ونفع الله بكم وجزاكم الله خيرا شكراً ونسأل الله جزيلاً، أن الله يجمعنا يكرمك.
بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر نحن والسلام وإياكم عليكم الله ورحمة يكرمك شكرا استاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اهلا وبركاته.
وسهلا سلمي على الدكتور اتفضل ممكن اتكلم في بص... يعني دقيقه واحده بس اخد من وقتك دقيقه يا ريت السكه ما تمشيش معاك محمد عبد العزيز داوود اهلا وسهلا نبينا صلى الله عليه وسلم اقسم بالله بيحب الامه اكتر من الامه بتحبه الا ما رحم ربي من الامه بيحبوا صلى النبي الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما علمتم من شيء ان يقربكم الى الجنه الا وقد امرتكم به بيحبنا صلى الله عليه وسلم بيحب نعم.
الامه ازاي قال صلى الله عليه وسلم وما علمتم من شيء ان يقربكم الى النار الا وقد نهيتكم عنه ليله الاسراء والمعراج ما نسيش النبي صلى الله عليه وسلم الامه ما نسيش الامه وقال لا اسالك فاطمه ابنتي ولا العباس عمي ولا عائشه زوجتي ولكن اسالك امتي امتي امتي قال له ربه ارفع راسك يا محمد وعزتي وجلالي لاقسمن يوم القيامه بيني وبينك انت تقول امتي امتي وانا اقول رحمتي رحمتي ربنا رحمتي يكرمك يا شوف محمد.
حب النبي للامه صلى الله عليه صلى وسلم, الله عليه وسلم.
اتمنى صلى الله عليه ان وسلم.
حب الامه تكون للنبي نعم.
مثل حب النبي للامه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
والحب عمل اتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا أن أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة للأمة ويجعلنا نعمل آمين.
بهدي نبينا صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
عملي لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مش كلام نعم.
أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم عمل لأنه نحن أمة ودين دين عمل دين بتاعنا دين عمل ونحن أمة أمة عمل إلا الذين آمنوا وعملوا ما فيش إيمان آمنوا من غير عمل نعم، نعم.
مع ال 30 جزء في 30 جزء ما فيش امانه بس الا مع الايمان عمل اسال الله العظيم رب العرش العظيم شكراً ان جزيلاً.
يحشرنا جميعا مع نبينا آمين يا رب.
صلى الله عليه وسلم وجزاك شكراً.
الله كل خير والسلام شكراً.
عليكم وعليكم ورحمه الله السلام ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا هي الروايه فيها كلام هي يعني اللي هو قال رع- رحمتي رحمتي و- نعم.
وامتي امتي دي فيها نعم.
كلام عشان برضه تبقى الامور واضحه نعم.
الحاجه ام فارس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بارك الله فيك يا أستاذ ملهم ربنا يبارك فيك الله يكرمك جزاكم الله خيرا على جمال الموضوعات التي تطرحها في هذا البرنامج شكرا جزيلا الله يكرمك المحبب لقلوب مشاهدي قناة الرحمة المباركة الحبيبة نعم أه برحب آه، بضيفنا الكريم ازي حضرتك يا دكتور محمد يا اهلا وسهلا بحضرتك رفع الله قدركم وزادكم وسهلا علما بحضرتك.
وثباتا على أهلا الحق وسهلا.
وعلى الكلمة الخالصة لوجه الله امين يا رب.
منور والله قناة الرحمة نور حضرتك أستاذ ملهم كلمة صغيرة قوي نعم أنا بقول إن أجمل الكلام هو الكلام عن الحبيب صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم ولن ينتهي الكلام عن الرسول لأنه صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في صلى كل الله عليه شيء وسلم في حسن الخلق في الحنان في العدل في الرحمة حتى مع الأعداء نعم وذلك لأنه رباه الله سبحانه وتعالى نعم أدعو الله أن تقوم كل البيوت المسلمة على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه للفوز والنجاة في الدنيا والآخرة امين يا والسلام رب عليكم ورحمة شكرا الله.
جزيلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ عماد السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ ملهم في نعمه الحمد لله رب كيف العالمين حال الدكتور بجانبك الله يعطيكم يا الصحة اهلا محمد ما والعافية شاء الله.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا
نعم.
الله يبارك فيك اهلا وسهلا شيخ ملهم انا في نقطة بسيطة بس بدي اطرحها على اللي بيزاودوا على الأمة العربية والإسلامية بس نقطة بسيطة افتح لي المجال رب نعم
رب العالمين بيقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما اللي بانفسهم نعم.
بيطالبوا بالحل السريع وبيطالبوا بالتدخل السريع قناة الرحمة هذه هي المنبر وهي الأساس لتغيير الأمة نعم.
هي وغيرها وغيراتها من القنوات نعم نعم الصحيحة مم.
خلينا نغير ما بأنفسنا إحنا وخلينا نمشي على الدين الصحيح وعلى الإسلام الصحيح وعلى حب الرسول عليه الصلاة والسلام نعم.
اللي نزل من فوق من فوق سبع سماوات يقول الله عز وجل فيه وانك لعلى خلق صلى الله عليه عظيم وسلم.
لا احنا ولا غيرنا آه، اللي حكينا في خلق الرسول رب العزه اللي حكى في خلق الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اللي بيستعجلوا يحكوا لانفسهم خلينا احنا نغير نطلع على رجال الامه اللي يكفي فخرا الرسول عليه الصلاه والسلام انه اخرج رج- رجال تحمل رسالته وتحمل امته من مصر ومن السعوديه من العالم الاسلامي نعم انا ما انا انا ما بقول لهؤلاء ما يحكوا ولكن يحكوا ولكن يص- يصبروا ان بعض الص- ان ان مع الصبر الفرج
نعم يصبروا انا على انه قنوات الرحمه وقنوات اسلاميه غيرها السياسه ما تخوضي فيها معروف هذا الحكي واحنا عارفين الحكي هذا ولكن جزاهم الله خير الافتاء افتاء آه، سيره الرسول سيره الرسول الشيخ الزعبي ورانا الصح من الخطا مع الشيعه والروافض كنا هذا الحكي ما نعرفه يا اخي ليش بيستعجلوا يا اخي استمع سنه وسنتين جميل وما النصر الا صبر ساعه يا اخي نعم نعم انت بدك النصر في دقيقه يا اخي وانت بلا مؤاخذه بترتكب الفواحش وبترتكب الفواحش خليني انا اهتدي وانت تهتدي في القنوات هاي والمحطات هاي الاسلاميه وانا بشكر شعب مصر وبشكر شكراً مصر جزيلاً.
ومصر شكرا جزيلا واحنا بنحب شعب الاردن ربنا يكرمك وكل الشعوب العربيه والاسلاميه ربنا يكرمك يا رب آه، رسالته وصلت آه، هنرجع لسيدنا النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ط- ال- بنقول بن- كنا بنتكلم عن التواضع فعكس التواضع الكبر لا شك والله يعني آه، للأسف يعني آه، مسألة التواضع آه، لل- آه، الضد بتاعها بالكلية هو اللي بيظهر الآن مم.
يعني ما أن تحدث مشادة أو مشكلة بين أي حد نعم.
سواء في بيت أو في عمل أو في شارع إلا ما بتجد على طول بتبدأ الإيه أنت ما تعرفش أنا مين مم.
انت تعرفش تتكلم مين انت تعرفش انا ابن مين دايما تجد ا- ا- ا- يعني الكبر وال- واكتر شيء احنا مش عايزين نتكلم عن الاخلاق السيئه بشكل كبير احنا بنتكلم عن اخلاق النبي نعم.
صلى الله عليه وسلم لكن اهم شيء عايزين نقوله ان يكفي بالكبر سوءا انه يحول بين الانسان وبين العفو نعم.
وده هيخلينا نتكلم عن خلق مهم جدا مم.
مساله العفو احنا كنا بنقول ان في 7 مليار جنيه بيتصرفوا سنويا بدراسه من وزاره العدل نعم. دراسه رسميه مسنده بسبب حالات الطلاق م. وتجد ان اغلبها بسبب الكبر مم.
وبسبب ان هم مش قادرين يعفوا وبسبب ان هو مش قادر ي... ازاي قالت لي كده وازاي قال لي كده هو و...
العفو ضعف ومذله
ابدا مم.
ابدا بل ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه الا عزه الانسان كل ما يعفو كل ما يزداد عزا مم.
ده حديث النبي صلى, نعم، الله, عليه وسلم وما زاد الله عبدا بتواضع الا رفعه ما يعني من تواضع لله رفعه الكلمه المشهوره بتاعتنا النبي قال ما زاد الله عبدا بتواضع كل ما تتواضع كل ما ترتفع نعم.
عند الله جل وعلا وعند الناس كتير من الناس يظن ان ان العفو ضعف وان العفو ده النبي صلى الله عليه وسلم يا عليه اخي الصلاة والسلام.
عفى انا هقول كلمه يعني يمكن كثير من الناس ما يعرفهاش النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن قاتل ابنته ابنته رجل يقال له هبار بن الأسود الحديث أصله في الصحيح مم.
صحيح البخاري هبار بن الأسود ده آه، كان رجل كافر لما السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت مهاجرة في العام الثاني أو الثالث من الهجرة وكان خلاص بعد غزوة بدر وفي ثأر بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا وراء السيدة زينب وكانت حبلة رضي الله تعالى عنها كانت حبلة خرجوا وراها كانت لوحدها يا أستاذ ملهم نعم.
على الناقة فخرج أول من لحق بها رجل يقال له هبار بن الأسود نخس الناقة برمحه فسقطت السيدة زينب رضي الله تعالى عنها لما سقطت سقط حبلها ويعني سابوها بقى لقوها خلاص يعني شبه جثة فجاء بعض الصحابة فحملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى النبي وقال ابنتي أصيبت فيه ولما بكى قال شوف بقى خلي بالك الكلمة دي قال إذا لقيتم هبار بن الأسود الحديث صحيح فاحرقوه بالنار وده كان قبل تحريم التعذيب بالنار ثم أمره الله جل وعلا فأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قرارا آخر قال إيه إنه لا يعذب بالنار إلا ربها ربنا بس اللي يعذب بالنار لكن إذا لقيتم هبار بن الأسود فاقتلوه لو لقيتوه اقتلوه هذا الرجل في العام الس- السيدة زينب معذرة نكمل الكلام بعد ستة أعوام العلماء نعم.
والأهل السير يقولوا إيه ظلت تعاني من مرض بسبب هذه السقطة مرض في العظم يعني عزكم الله وعفى عنا وشفى جميع المسلمين امين يا رب ظلت تعاني ست أعوام من المرض بسبب هذا الرجل ثم ماتت في العام الثامن من الهجرة بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جاله سيدنا هبار وأنا بقول سيدنا هبار لأنه أسلم جاء إليه في العام التاسع تخيل قاتل ابنتك تعمل له إيه مم.
أول ما دخل على النبي بدأ بإيه أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن كنا أهل شرك وأهل جاهلية فهدانا الله جل وعلا بك وإني قد لحقت بالأعاجم ده كان خلاص طلع بره البلاد هرب ثم تذكرت عائدتك شوف الكلمة اللي جاية دي وصلتك وصفحك عمن ظلمك صلى الله عليه تذكرت وسلم.
عائدتك صلى الله عليه وسلم وصلتك وصفحك عمن ظلمك يا رسول الله فاعف عما صدر مني فإني والله قد أسلمت وتبت إلى الله جل وعلا النبي قال له إيه مم.
قال أما وقد تبت وأسلمت فإن الإسلام يجب ما قبله اذهب يغفر الله لك وسيدنا النبي ما كان يغضب لنفسه أبدا أبدا كان يغضب ده لفظ السيدة عائشة رضي الله نعم.
تعالى عنها قالت وما انتقم النبي وما نيل منه شيء صلى الله عليه وسلم فانتقم لنفسه إلا أن ينتقم لله جل وعلا إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم منين؟
مم.
لأن هو ده التوازن يا أستاذ نعم، نعم. أنا كنت نعم.
بقول لك فيه خلق جميل قوي نفسنا نتكلم عنه بس واضح أن الوقت أخذنا صحيح.
اللي هي خلق الحكمة مم.
التوازن بين الأخلاق مش معنى العفو إن أنا ضعيف نعم.
مش معنى العفو إن تنتهك حرمات الله واسكت لا مم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الأشياء في نصابها الحكمة هي دي إنه ساعة العفو يعفو على حقه يعفو لكن حق الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله وده يعني كلام هيطول فأنا نعم ربنا واضح يكرمك إن يا أستاذ محمد الوقت لا أخذنا نستقبل اتصال بس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أستاذ إبراهيم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بيك اتفضل
الو
سامع حضرتك اتفضل طيب شكرا جزيلا آه، يعني التوازن بين الاخلاق كلها يا دكتور محمد وخلق آه، الحكمه يعني اخلاق كثيره من اخلاق الحبيب المصطفى صلى محمد صلى الله عليه الله عليه وسلم يعني آه، يعني حينما نتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تكفي حلقات وحلقات يعني صحيح، صحيح.
لو ظلنا نتكلم الى صحيح.
ان ياذن الله بخروج الروح آه، صلى لن الله عليه نقدر ان نوفي حق المصطفى صلى صلى الله عليه الله عليه وسلم وسلم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله لكن يعني الاسلوب جميل يا دكتور محمد يعني يعني اسلوب جميل واسلوب سهل واسلوب سلس ما شاء الله تبارك وتعالى يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يعني نقدر نقول ان يزيد حب حب المصطفى محمد في قلوبنا اكثر واكثر اللهم امين وان يحشرنا معه في الجنه اللهم امين اللهم امين يعني الاسئله اللي جت يعني الاخت ام اسماء لما كانت بتتكلم عن كيف يعرف المرء انه يحب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعني نرد عليها في اجابه سريعه والله يعني سؤال مهم جدا ويعني احنا عايزين نطلع بكده يعني نعم. احنا عايزين نطلع طبعا الكلام عن الاخلاق كلام كثير اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مش هنقدر نحصيها طبعا في هذا الوقت لكن فعلا احنا عايزين لما نسمع عن الاخلاق نتخلق بها يعني احنا مش مجرد ان احنا بنقول كلام جميل او بنقول كلام يعني عايزين نحرك به القلوب وحسب لا احنا عايزين يكون الكلام عملي لما يعني نسمع اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عايز تعرف انك بتحب النبي خلاص شوف يعني انت النهارده سمعت مثلا او احنا سمعنا خلق التواضع وسمعنا كلام عن حنان النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته وسمعنا كلام عن عفوه صلى الله عليه وسلم وكلام اكثر من كده بكثير والاثار اللي وردت والاحاديث الصحيحه لا تعد ولا تحصى أين نحن من هذا؟ احنا سمعنا الأخ قال آية جميلة وكل آيات الله جل وعلا عظيمة قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم, يحببكم الله أنت تريد أن تعرف قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم عارف عايز تعرف أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا شوف حالك شوف أنت فين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فين من هدي النبي فين من أخلاق النبي احنا مش عايزين نقصر السنة أستاذ ملهم على أن احنا يعني نتشبه فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الظاهرة والهدي الظاهر أمر مهم لا شك في ذلك لكن أيضا الهدي الباطن الأخلاق المعاملات حب الناس العفو التواضع حب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية الأمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان على خطى النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أحب للنبي وخلي بالك في بشرى جميلة جدا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا نعم. اللي يحب النبي بجد لازم يحسن خلقه عشان يقرب إليه هو ده ال ال ال ال ال ال اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربطه انه يقترب نعم. منه الصحابه نعم. كان نفسهم يبقوا مع النبي فاكر انت حديث ثوبان نعم. ان كان نفسه يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه النبي قال ايه اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا اسال الله ان يكون منهم في, في بدايه اللقاء ربنا يكرمك دكتور محمد وانت اسعدتنا ونورتنا ودايما وفقنا ان شاء الله تبارك وتعالى ربنا يكرمك ويعزك يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الانبياء مقاما واحسن الانبياء كلاما لبنه تمامهم ومسك ختامهم صلى الله على محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم. وسلم زكاه ربه في كل شيء زكاه في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى زكاه في نطقه فقال وما ينطق عن الهوى زكاه في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى زكاه في قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك وزكاه في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم من أنا ومن أنت لنتشرف أن يكون حبيبنا ورسولنا ونبينا هو المصطفى محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله مشاهدينا الكرام في نهاية اللقاء باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور محمد علي يوسف شكرا جزيلا ربنا يكرمك ويعزك مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة أحبكم في الله في انتظار حضراتكم في لقاء السبت إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا, أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا